بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هقرا معاكم أشعية 61 أم، أشعية من 40 للآخر تسبيح عشان تبقوا واخدين بالكم أشعية من 40 وطالع تقريبا تسبيح روح السيد الرب عليا لأن الرب مسحني لأبشر المساكين مين اللي بيتكلم مسيح له المجد اللي بيتكلم المسيح انما ممكن كل كل واحد فينا يقولها خلي بالكم اللي يركب على المسيح له المجد ممكن يركب علينا دلوقتي ك... لان المسيح مثلنا الاعلى فاهمين ازاي ما عدا في الامور اللاهوتيه الصرف انما المسيح في منهجه في تعليمه في حياته في خدمته مثل اعلى فاللي ي- يمشي عليه يمشي علينا بس هو ماشي عليه بيرفكت انما ماشي علينا على قدنا فكل واحد ممكن يقول روح السيد الرب علي ما انت خدت المسح لأن الرب مسحني لأبشر المساكين يعني أنت عايش في الدنيا عشان الكلمة دي أنت عايش في الدنيا لو أنت فاهم رسالتك صح كلمة مسيحي يعني أنت عايش عشان تبشر الناس تبشر الناس بإيه؟ تبشر المساكين كل غلبان تقول له خبر حلو وأحلى خبر في الدنيا أن ربنا بيحب الناس وبيحضر لهم السم أرسلني لأعصب منكسر القلوب إذا البشارة مش وعظة بس لا كمان الخدمة فيها حتة أعصب منكسر القلوب يعني في خدمات كتيرة بتبقى خدمات رحمة ما فيهاش وعظ ما فيهاش كرازة بالمعنى الحرفي لكن فيها حب طب وماله ما هو المسيح جه عشان كده برضه تستغربوا ان ربنا يسوع عمل معجزات كتير لبعض الناس ما وعظهمش عن الخلاص طب يا رب مش انت مش خسارة لا هو برضو لازم الناس تفهم ان ربنا زي ما جه عشان يفدي البشرية كلها ويخلص الناس جه عشان يحب الناس عشان يقدم حبه للناس عشان يشبع احتياجات الناس لما بيشبعوا هيدوروا عليها يعرفوا سكة الخلاص فلأعصب منكسر القلوب يعني إذا ما كنتش بتاع وعظ ما كنتش بتعرف تتكلم عن ربنا طب ما تعرفش تطيب قلب المكسورين حواليك ناس مكسرة ومدغدغة كل يوم بص انظر حولك من اول عيالك اللي في بيتك لعيال الجيران اللي في الشارع اللي في الشغل الحمد لله كله مكسر لأعصب منكسر القلب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق طب هو المسيح عمل ثورة وحرر العبيد لا هو حرر بس على المستوى الداخلي المسيح استخدم كلمة الحرية في وعظه كتير وقال إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا واليهود اتغاظوا افتكروا بقى حرية من بتاعة السياسة قال لهم أنا بتكلم في حاجة تاني كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية أنت كمان شغلتك زي ربنا مش لازم تعمل ثورة بس حواليك كل الناس محبوسة صدقوني الناس محبوسة في واحد محبوس في وهم في واحد محبوس في خوف في واحد محبوس في شهوة في واحد محبوس في كراهية محبوس مسجون انت لو عرفت تفك وتفك سجنه زي اللي طلعت واحد من السجن هي دي حاجة قليلة لأنادي بسنة مقبولة للرب يعني ايه فعلا السنة اللي ابتدى فيها المسيح يقال انها كانت اليوبيل سنة اليوبيل دي كانت السنة الخمسين ف- ف يعني كل خمسين سنة يعملوا اسمها سنة مقبولة أو سنة اليوبيل كل العبيد يتحرروا فعلا والأرض تاخد سنة أجازة واخدين بالكم الأرض تاخد سنة أجازة ما يزرعوهاش ويعيشوا على خير السنين اللي فاتت فبتبقى السنة فرايحي قوي سنة بداية خدمة المسيح كانت دي في لو أربعة قال الوعظة دي أول وعظة قالها المسيح في مجمع الجليل كانت من أشعية 61 لما قالوا له اطلع اقرأ ففتح أشعية 61 عشان يقرأ الكلمتين دول كانت دي أول وعظة موجودة في إنجيل لوقا صح أربعة وبيوم انتقام لإلهنا الله يا رب ما أنت طيب وبتاع المنكسرين وبتاع إيه جاي تنتقم من مين من الشر اللي, اللي تعب, تعب الناس يعني طبعا أي واحد فيكم بيبقى حاسس إنه عاوز ربنا ياخد له بحقه من الشيطان اللي نكد عليه واللي ضيع عمره واللي تعبه واللي ذله واللي خرب بيوت واللي ضيع شباب يوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين كل واحد عنده حزن أيا كان نوع حزنه المسيح جه يعزيه وبالتالي الخادم كل واحد عنده حزن يشوفه هو مطالب انه يعزيه فيبقى انت شغلتك وعزي كل النائحين كل كلمة من اللي فاتوا دول تعتبر قاموس للخادم لو سألتك انت بتخدم ليه تقول لي لأبشر المساكين اتنين لأع- لأعزي لأعصب منكسر القلوب ثلاثة لأنادي بالحرية أربعة لأنتقم لإلهنا يعني أغلب الشيطان خمسة لأعزي الناحية لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوض الرماد لما كانوا يبكوا ينوحوا زمانهم كانوا يعملوا ايه يحطوا رماد على راسهم زي الفلاحين عندنا كده ياخدوا من الطين والرملة وي... وينوحوا بطريقة صعبة كده فربنا قال أنا جاي أحول النوح ده إلى فرح وعوض الرماد أعطيهم جمالا ودهن فرح عوضا عن النوح كان اللي- اللي تنوح على ابنها ولا اللي تنوح بشدة الحزن ما تحطش أطياب أبدا فلما يحط لها الأطياب دهن فرح دي معناها انتهى الحزن خلاص دهن فرح عوضا عن النوح أنا كله عشان مستني الكلمة دي بقى ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة عايزين نقف عندها بقى رداء تسبيح المسيح جه من ضمن أهدافه أو أهم أهدافه أن يحول كل خاصته إلى شعب مسبح يعني أنت لما حياتك تتملي تسبيح أنت حققت اللي المسيح جه عشانه أنت حققت غرض المسيح من حياتك لو لبست رداء التسبيح عوض الروح اليائسة أنت كده فرحت ربنا لأن هو عاوز كده هو جه عشان كده هو خلقك عشان دي تصور الواحد فينا مخلوق عشان يسبح والتسبيح مش يبقى كلمة ولا ترتيلة ولا لحن رداء تسبيح أقرب حاجة ليا بصراحة الجلابية اللي أنا لابسها أقرب من أي حد فيكم أقرب حتى من الهوا اللي حواليا فبقى التسبيح زي رداء الواحد لابسه كده ما بيخلعوش أبدا فكلمة جميلة قوي رداء تسبيح يعني أنت ما حدش فيكم بيخرج الشارع من غير هدوم فمنين ما هشوفك لازم يبقى تبقى لابس رداء تسبيح منين ما تقابل الناس لازم تبقى مبتسم وفرحان وفمك مزمور أو ترتيلة أو لحن أو كلمة مريحة ليه لأنك لابس التسبيح لبس عوضا عن الروح اليائسة البديل إيه الوش التاني إيه اللي عندنا منه كتير إيه هو الروح اليائسة يبقى واضح ان ربنا جه عشان يلبسنا رداء التسبيح واحنا ما زلنا متمسكين بالروح اليائسة يأس من ايه صدقوني الواحد ساعات يحس ان ربنا بيصعب عليه من شكوانا ساعات يتهيألي كده في وقت يعني ربنا يبقى بيحضر لك السماء ونزل من السماء مخصوص عشان يفديك وبعدين تقول له بقالي شهر يا رب طلعان عيني المدير مطلع عيني يعني حاجة تغيظ جدا بصراحة ربنا باله طويل مدير ايه وشغل ايه اللي بتتكلم فيه ده بقى بنقول لك ربنا بجلالة قدره جه من السما عشان يفديك ورجع السما يحضر لك مكان ما يروح المدير ويروح الشغل و... ايه اللي انت بتشكي منه ده ايه اللي بتتكلم فيه اساسا انما طبعا ربنا ما بيعملش كده دي حركات يعني. ربنا يعيش معاك بقى ويطبطب عليك ويدويك ويقول لك لا ما يهمكش وع- انما الشكوى بتاعتك ايه اليأس ده ايه الروح دي ايه ده انت مصغر دماغك ليه كده ده ربنا بيتكلم في حاجات كبيرة قوي عن كده لكن انت مصغر دماغك الروح اليائسة هي المهمومة بأمور طبعا صغيرة هو في أمور في الدنيا مش صغيرة ما كل حاجات صغيرة المرض صدقني أمره صغير احنا بنتكلم عن أمجاد وأبدية لا تنتهي ايه يعني كام يوم تعب في الدنيا يعني؟ ايه يعني اللي اتجوز ولا اللي ما اتجوزش ايه يعني اللي, اللي اللي عاش فقير ولا عاش غني كل ده كلام ملوش قيمة الحقيقة لما تتكلم بقى عن السماء وعن الأبدية وعن الأفراح وعن ايه ده بقى في فرق كبير قوي عوض الروح اليائسة يعني ربنا جاي يداوي الروح اليائسة ويحط لك رداء تسبيح يقول لك البس ده خد البس ده فيدعون ولاد ربنا بقى يدعون أشجار البر كلمة غريبة أوي لما أسلم عليك كده أقول لك أهلا يا شجرة أب- شجرة البر يعني ايه طبعا المعنى عميق معناها ان ربنا غرس وسقى وطول باله وسمد وتابع واشتغل عليك سنة في سنة في سنة لغاية ما طلعت شجرة وفيها في الآخر إيه ثمر ثمر البر محبة فرح سلام طول أنا لطف بقت شبه ربنا بقى فيدعون أشجار البر يبقى ثمرة من الثمار الروحية الأساسية هي إيه بقى هي التسبيح يبقى لما المسيح بيقول هذه ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد قد يكون بيقصد ايه بقالك خمسين سنة عايش في الدنيا مستني انك تسبح لسه ما بتسبحش بتسبح خمس دقايق كل يوم بتسبح ساعة في الأسبوع ده أنا عاوزك تبقى لابسها رداء تسبيح عاوزك تبقى عايشها كل لحظة ده أنا جيت من السما عشان كده عوضا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر يبقى شعب ربنا ده زي الفردوس اللي كله أشجار البر غرس الرب شوفوا التعبير بقى غرس الرب الايه للتمجيد الغرض غرض الغرس التمجيد غرض الخلق التمجيد غرض الخلاص التمجيد غرض عناية الله التمجيد غرض دخولنا السماء التمجيد في آية تقول لمجدي خلقته طب يا رب انت ناقصك مجد لا لانه احلى شعور في الدنيا هو انك تمجد ربنا فربنا خلقك لمجده مش لان ربنا ناقصه مجد ده غل ده غلبه حكايه لمجده دي انما لاني انا محتاج امجد ربنا ده اللي هيخليني اشبع وابقى فرحان والاقي نفسي واحس بقيمتي وادوق اللي عمري ما دقته غرس الرب للتمجيد لو انت مغروس فعلا في الكنيسه صح هتبقى عايش تمجد الله وهيبقى التسبيح بالنسبه لك رداء بتلبسه كل يوم افتكروا المعنى ده كل يوم انت بتلبسه بحيث وانت نازل على السلالم بعد ما تلبس هدومك لازم تكون بتسبح لازم تكون بتشكر وانت بتقلع هدومك افتكر اوعى تقلع التسبيح اقلع هدوم الجسد لكن رداء التسبيح ما تخلعوش كل ايام حياتنا صبح وليل تفضل عايش في تسبيح ننط حتت بقى عشان احنا الوقت هياكلنا عدد عشرة في نفس الإصحاح فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص احنا بقى هنحتار عندنا كم بدلة هي هي ما تتلخبطش هي ثياب الخلاص هي رداء التسبيح عشان الواحد ما يتلخبطش اللي مستمتع بفكرة الخلاص اللي فاهم يعني ايه المسيح له المجد دفع دمه ثمن وبيحضر له السماء ما هو خلاص كده ان ده يورث معاه السماء ده خلاص ما عندوش غير البدله دي حبش يلبس حبش يغيرها ابدا ما بيلبسش غيرها ما بيلبسش غيرها لانه ما فيش لبس تاني يستر غير كده البسني ثياب الخلاص كساني شوفوا كل التعبيرات عن اللبس كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامه العرسان زمان الظاهر كانوا بيلبسوا عمامة عمامة زي العمة بتاعت الكاهن اللي هي بقت تاج دلوقتي واخدين بالكم فضمن الخلاص او ضمن بدلة الخلاص مش بس انت ساتر على قلبك فقلبك فرحان قوي بربنا انما في حاجة كمان ضمن الطقم يعني للرأس سماها بولس في افسس الستة خوذة ايه الخلاص برضه فاهمين ازاي ايه العمامة بتاعت الخلاص وخوذة الخلاص يعني افكارك طول الوقت مشغولة بالسماء باللي عمله المسيح عشانك بالدم بالفداء بالصليب بخلاص البشرية بالخدمة ما بتروحش في حاجة تاني خالص لابس خوذة او لابس عمامة طب ده ده عسكري وده عريس ايوه هما واحد في الاخر هما شخص واحد هو نفس الشخص كل واحد فينا فرحان بربنا زي العريس في يوم زفته انت بتتزف للمسيح له المجد فبيقول كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامه ولو طلعت بنت تقول وانا طلعت من الموضوع ومثل عروس تتزين بحلويها عاوزه تبقى عروسه جميله في عينين ربنا تعلمي تسبحي شفتاك ها يا عروس تقطران شهدا لما تقف الواحدة فيكم تقعد كده تسبح ربنا ربنا يقول لها يا سلام شفتاكي بتنقط شهد وطبعا تبقى هي يعني أساسا ما فيهاش نفس لكن ربنا يعني عينه حلو مثل عروس تتزين بحلية احنا كلنا على فكرة ينطبق علينا كلمة عروس كنفوس يعني لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب كأن ربنا عمل لنا جنينة الكنيسة دي جنينة يا جماعة جنينة بتاعت أغنى واحد في الدنيا يعني جنينة القصر وكل واحد فينا نبتة هو غارسها بإيده وبيسقيها بإيده وبيرعاها زي الكرمة كده يسقيها ويرعاها كل يوم واحد يطلع محبة واحد يطلع فرح واحد يطلع سلام واحد يطلع طول أنا واحد يطلع إنما كلهم بيطلعوين إيه تسبيح كله بيسبح اللي مليان محبة بيسبح واللي مليان فرح بيسبح واللي مليان سلام بيسبح واللي مليان طول أنا بيسبح يعني كل ثمار الروح تثمر أيضا تسبيح فهنا بيقول كما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا شوفوا قد ايه الإصرار وإلحاح على الفكر يبقى المسيح جه من السماء مسح لأجل خلاصنا وخلاصنا يقول إلى تسبيح طول العمر ونحن مسحنا لكي ننقل هذا الخلاص لكل إنسان ويبقى احنا وكل البشر واقفين نسبح إلى ظهر الظهور ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم على حتة بقى التسبيح صح اللي بعده 62 6 62 خليها 5 لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك ايه اللخبطة دي يا رب احنا هنفهمها ازاي دي واحد يتجوز عذراء طب بنوك يتجوزوك ازاي شوفوا بقى طبعا هو بيتكلم عن الكنيسة هنا لأن من أولها يقول من أجل صهيون بدل قال صهيون تبقى الكنيسة هو أنت عروس المسيح ولا عروس الكنيسة يا سيدي واحد هو المسيح وكنيسته إيه ما هم واحد فهنا بيقول كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك في واحد بيقول بصراحة أنا بموت في الكنيسة بحبها قوي طب وماله ما تحبها بحبها كأنها مراتي طب ما ده في الطقس القبط لما بيرسموا أسقف بيقولوا له إبروشيتك دي تأبيدة مراتك طب ما هو نفس المعنى يتزوجك بنوك أيوة بس بفرح وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك أتاري الفرحة مش إحنا فرحانين بربنا ده المسيح فرحان بينا كمان يبقى لما بنقف نسبح الفرح متبادل انت فرحان بربنا اللي فداك وهو فرحان قوي انك وصلتك النعمة وصلتك الفداء هو فرحان بيك انك انت بقيت غرس الرب انك نبت وطلعت تسبيح انك ليك مكان محفوظ في السماء اذا التسبيح مفرح للارضيين والسماويين وعشان كده هو حالة السماء ليه لان ربنا فرحان قوي والناس كلها اللي في السماء فرحانة قوي الى ظهر الدهور على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام يعملوا ايه دول الحراس دول ولا بيحاربوا ولا حاجة شغلتهم ايه بيغنوا حراس اه بس شغلتهم مغنيين يتقدمون امام المتجردين يسبقوا المحاربين يا ذاكر الرب لا تسكت هو بص للحراس عجبوه قوي فقال لهم اوعوا تسكتوا قالوا له احنا بنسكت طبعا احنا بنحب ربنا فما بنسكتش فقال لهم ايوه اوعوا تسكتوا ما تسكتوش ابدا عشان احنا عارفين ان لما تسبحوا وما تسكتوش هيحصل ايه لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبيحه في الارض ايه الكلام العجيب ده يعني لما احنا نسبح وما نسكتش ابدا نخلي ربنا ما يسكتش تصور بقى لما ربنا يفتح بقه ويتكلم شيل بقى كل مشاكل الدنيا وأوسان الدنيا وعبادات الدنيا ربنا ايه ما انت عمال سوري تزقه زق ربنا ساكت دلوقتي وسايب مش عارف مين بيعمل ايه ومين بيعمل ايه ومين الدنيا مظلمه تقوم انت عمال ايه تزن بقى شغل عيال طب وماله بس هو بيحب كده فلا تسكتوا ولا تدعوه يسكت لغاية ايه لغاية ما أورشليم تملى الأرض كلها فاهمين المعنى؟ لغاية ما الكنيسة تبلع العالم كله جواها النهارده الكنيسة أصغر ولا العالم؟ الشكل ال- ال- المنظور العالم طبعا ده الكنيسة تطلع إيه في العالم؟ إنما الحقيقة إيه؟ إن الكنيسة هتبلع العالم الأرض كلها تتحول لكنيسة العالم كله يتحول إلى تسبيحة قبل المجيء التاني أو يوم المجيء التاني تسبيحة في الأرض كلها يعني الكنيسة تبلع العالم في حضنها ويبقى كل شخص في كل مكان في العالم بيسبح باسم الرب فبتيجي ازاي دي لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت أظن الحكاية مفهومة لما بنسكت هو بيسكت لما بيسكت الحكاية بتتأخر هي كده كده آخرها كده بس اتأخرت متأخرة ليه؟ 2000 سنة متأخرة ليه؟ ده المسيح بعد فدائه المفروض خلاص العالم كله يخلص بقى ويبقى بيسبح لأن احنا ساكتين مش عارفين نسبح كفاية عشان كده لو عالي بقى فولت التسبيح هتلاقي الدايرة عم... الكنيسة عمالة تفرش على طول كل ما التسبيح يزيد تلاقي الكنيسة بتعمل كده لو التسبيح ملأ أيامنا كلنا هتلاقوا الكنيسة بلعت العالم كله لأن التسبيح صار لنا رداء فكرة أخيرة مزمور 30 طقس القبطي علمنا حاجة جميلة قوي جماعة الأقباط دول أساتذة مذاكرين الإنجيل مذاكرة أبائنا دول بجد حاجة تت الواحد كل ما يغوط يلاقي إن هم حافظينه حفظ ولا كمبيوترز ولا كلام زي كده يعني واحد زي أثناسيوس ده عنده كمبيوتر لسه ما طلعش بيدوس على زرار يجيب آية من الشرق ومن الغرب ومن ال... صحيح لما تقرأ كتب أثناسيوس تتعجبوا إزاي جاب الآية دي قراها فين الواحد قرأ الإنجيل قد كده شافها إزاي وربطها بالموضوع إزاي هو ده بقى حبهم للإنجيل وبعدين يحطها في مكانها بقى في حياتنا بقى فالآباء علمونا حاجة غريبة إن لما الواحد فينا يلبس التونية إن كان كاهن أو شماس يصلي المزمور ده وانتوا كل يوم في التالتة تصلوا المزمور ده ليه تبص على راس المزمور يقول لك ايه مزمور لداود اولا امام المغني مرنم اسرائيل الحلو اغنية تدشين البيت تدشين البيت طب وانا مالي تدشين البيت يجوز مثلا لما عملوا المسبح او لما نقل تابوت العهد ودخله فاكرين القصة كان فرحان قوي فحاسس ربنا دخل بيته فقال له اعظمك يا رب زي العذراء كده لما المسيح دخل احشائها قالت له اعظمك يا رب تعظم نفس الرب خلي بالكم احنا لسه كنا بنقول رداء التسبيح وعمامة البر وتوب الخلاص ها فالكاهن وهو بيلبس التونيا البيضة طبعا هو اساسا اسود لا مؤاخذة يعني يعني خلي بالكم ما هو السواد ده هم فرضوه علينا بس احنا بقى ايه لقينا له معنى ان انا كانسان اسود تماما انما لما اقرب من المذبح يدوني تونيا بيضة البياض ده مش تبعي خالص انا مش وش البياض البياض ده بتاعه هو فاهمين ازاي فلما البس انت تشوف ايه في الاخر ابونا لابس ابيض هو من جوه اسود انا بس لا اقول كده محدش يقول غير كده بس المقصود بيها ايه ده مثل لينا كلنا ان مع اني اسود انا سوداء وايه وجميلة جميلة ليه عشان التوب اللي لبسته فاهمين ازاي فبقول له اعظمك يا رب لانك عملت ايه احتضنتني في الترجمة السبعينية فكأن التوب ده الابيض بقى التونية المسيح عمل كده وخد ابونا في حضنه فاهمين الفكرة فانتوا هتشوفوا مين مش هتشوفوا غير المسيح طول القداس مش شايف ابونا الاسود لمؤاخذه بكل ضعفاته وخطاياه تبص على الشماس تلاقي المسيح عامل له كده فبرضه مش شايف فلان ولا علان لا شايف المسيح فبقت الكنيسه كلها مسيح واحد فطبعا احنا مش مصدقين ان ربنا له كل المجد يعمل كده ده حاجه فوق العقل فبقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي يعني إيه دول واقفين لي عدين عليا السواد عدين عليا راصدين عليا الخطايا ده أنا قلت رايح جهنم بالثلث إنما الثوب الأبيض ده بيقول غير كده عشان كده لازم لما يتنيح الكاهن أو الشماس يلبسوه التونيا عشان يقولوا له يا رب أبيض مش دعوة باللي جوه أبيض أبيض يعني إيه كما كان هكذا يكون زي ما وقف قصادك أبيض بنعمتك يكمل عندك أبيض بنعمتك أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي يبقى هنا التسبيح طالع من إيه من إحساس حضن ربنا ثياب الخلاص أو رداء التسبيح إزاي ربنا بيحبك لدرجة يدخلك جوه حضنه فيستر عليك تصور انت انت كأم لما ابنك يكون في حاجة هتخبطه تلاقي نفسك حضنتيه اتعور انت مش مهم بقى ايديك تتعور وشك اتعور مش ده المهم مهم الولد مصلوش حاجة ربنا بيعمل كده هو حضن البشرية وكل الخبط جه فيه كل الرزع جه فيه أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي يا رب إلهي صرخت إليك فشفيتني أو فأجبتني يعني إيه أتاري أبونا المفروض طول الليل عشمان يلبس التونيا البيضة خلي بالكم يعني دي مستنيها وانت كشماس مستني اللحظة دي اللحظة دي لحظة مهمة انك تلبس الأبيض ده لأن اللحظة دي بتفكرك بإيه أول مرة لبست أبيض يوم ما اتعمدت يوم ما اتعمدت حصل نفس الموقف ده هو ده الأصل بقى في الموقف إنك نزلت المعمودية أسود وطلعت من المعمودية أبيض فقلعت هدومك القديمة إنسانك العتيق ولبست الجديد فعلى طول تلاقي كل المعمدين لابسين أبيض فكل مرة تلبس الأبيض بتفتكر يوم ما لبست المسيح أنتم الذين اعتمدتم ها قد لبستم المسيح يبقى هو ثياب الخلاص هو نفسه رداء التسبيح هو عمامة الخلاص هو الكل في الكل إما كنتش لابس المسيح لبس ما تقدرش تعيش في تسبيح يبقى حالة التسبيح هي حالة حضن المسيح ليك هو التواجد الدائم جوه ربنا دي اللي تخليك تسبح لأن فعلا الكلام شكله سهل لكن عمليا بتقول أنا مش بسكت كتير وفين لما أقول أشكرك يا رب قال انك مش لابس المسيح لبس انت بتستضيفه كل شويه بتستدعيه كانه بعيد انما لو كان لابسه لبس خلاص هتبقى في حالة تسبيح على طول صرخت إليك يا رب فشفيتني يعني أنا كنت بصرخ وبقول لك اشفيني انقذني أنت شفتني بطريقة ما كانتش تخطر لي على بال خدتني في حضنك وسترت علي أصعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهابطين في الجب اللي هي فكرة الخلاص أنا كنت رايح على الجحيم وأنت مسكتني كده من دماغي وشدتني شدة وحطتني في الناحية التانية نقلتني كده من الشمال لليمين رنموا للرب أهو التسبيح أهو يا أتقيائه واحمدوا ذكر قدسه يبقى التقوى هي عبارة عن الدخول في حضن المسيح الشبع بحضور الله المعية الإلهية إن ربنا دايما معك دايما في بالك لأن للحظة غضبه هنا للحظة غضبه أتاري معناه إيه ربنا ساب الأجيال مغضوب عليها في الأول والبشرية عاشت كم ألف سنة حاسة بالضياع وعمالة تقول له يا رب غضبان علينا ليه طب احنا مش عارفين نخلص نفسنا احنا عاجزين ان احنا ننقذ نفسنا وحياة في رضا لغاية ما تدخل بقت في حياة أبدية طب يعني الكام ألف سنة دول لحظة ولا مش لحظة هي لحظة لو انت فكرت انها مقارنة بالحياة الأبدية فطلعت للحظة غضب انت بتقول يا تأخر قوي ربنا لا ما تأخرش وبس بالنسبة للحياة الأبدية هتقول كل الغلب اللي انت شايفه اليومين بتوع الدنيا دول صدقني لحظة العمر لحظة كله بالنسبة للحياة الأبدية فأنت بتقول ده أنا عشتها بالغلب في الدنيا طب وماله دي لحظة الغلب اللي أنت بتتكلم فيه ده ده عشان كنت تصرخ فياخدك في حضنه ما أنت لو ما كانش فيه غلب كنت ما صرختش وما طلبتش واتحرمت من الخلاص ومن الرداء وكنت بقى الحياة الأبدية راحت كلها عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم يعني ايه دي بقى ده منهج بقى داود الظاهر انه بالليل يحاسب نفسه فيعيط له شوية اول ما يطلع نور الفجر بس القيامة قامت يبتدي يزقطط ويمسك القصارة وهاتك يا مزامير فيشتغل مزامير التوبة بالليل ومزامير التسبيح بالنهار كأنه كده يعني فبيقول عند المساء يحل البكاء أو في العشاء يحل البكاء مش لأن العشاء طعمه وحش لا لأنه في العشاء العشاء يعني يعني بالليل أول ما أشوف الضلمة أحس بالضلمة أنا أصلي ضلمة مليان لخبطة فمع الضلمة بفتكر إن أنا ضلمة أول ما يطلع النور أفتكر النور وعشان كده كان القداس القبطي أساسا لابد أن يبدأ في الظلام وينتهي في النور القداس القبطي المفروض يبتدي قبل نور الفجر تدخل الكنيسة 3 الصبح 2 الصبح ولازم يطلع والشمس طلعت الفجر يكون طلع عشان فكرة القيامة فكرة النقلة من الضلمة للنور أنا قلت في نعيمي أو في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد طبعا بقى ايه اللي طالع من القداس لابس ابيض زي حالاتنا كده بياكل المسيح والمسيح حضنه يقول يا سلام انا قلت كده ما فيش حاجة ابدا ممكن تفصلنا عن ربنا لا اتزعزع الى الابد هو قال كده وبعدين ابتدى القلق يدخل طول ما انت لسه عايش ماشي على رجليك تحس انه لا لسه فحاسب أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد يا رب برضاك أو يا رب مسرتك أعطيت جمالي قوة صرفت وجهك عن فصرت قلقا يعني إيه ولسه بتقول أنا لا أتزعزع إلى الأبد يعني إذا تهيأ لك في لحظة إنك كده خلاص حطيت رجليك الاتنين في السماء بعدها بلحظة هتكتشف إن لسه رجليك الاتنين في الأرض أنت بس ربنا دوقك طعم السماء فما تستعجلش وتقول قد اطمأنيت على خلاصي تماما لا لا لا صرفت وجهك عني لحظة فصرت مرتاعا صوت خلاص بقى اللي خد عدالة عارفين لما تكونوا بيبي لسه مولود وايه بقى دلوعت امه وجدته اول ما يفصلوه بس عن الحضن دقيقة تلاقي الزن اشتغل ويقعدوا يقولوا لا ما تشيلوش كتير خليه يطلع ومش عارف ايه لا احنا مع ربنا شيء بقى بيشيل ما عندوش مشكله مش مهم تمشي على رجليك خالص والى الشيبه انا احمل تبقى عجوز وكركوب وبرضه تتشال مفيش مشكله عند ربنا بس يا ريتك تعيط لما ينزلك المشكلة انه بينزلك تقول اخيرا نزلتني عمال ترفص في واحد بيرفص وفي طفل عاقل ما يصدق يتشال خلينا عاقلين فهنا بيقول ايه يا رب بمسرتك اعطيت بهائي قوه يعني يا رب ايه ده ده انت عملت مني منظر يعني ده انا اسود وطلعت في وش الناس ابيض فبمسرتك اعطيت جمالي قوه او اعطيتني جمالا ليس فيا هي كده طبعا اي واحد فينا جماله في مسيحه انما احنا شرك صرفت وجهك عني فصرت قلقا لما اطمأنيت انك كده خلصت يقوم ربنا على طول يعمل ايه يفك شوية يسيبك كده خفيف عشان حالة الصراخ دي مطلوبة قوي طول ما انت لسه في الدنيا في العشاء يبيت البكاء الظاهر كانت تتلغي الحتة دي لو اطمأن يعني فصرفت وجهك عني فصرت قلقا او مرتاعا اليك يا رب اصرخ كويس كده كويس كده يبقى عشان تحتفظ بالتسبيح مستمر لازم تحتفظ معاه بايه بتوبه مستمر او صراخ مستمر لو فقدت الصراخ او التوبه تفقد معه روح التسبيح والفرح في السماء في وعد بقى انه مفيش بالليل مفيش بالليل وبالتالي مش هيفضل لنا غير ايه غير النص الثاني من الآية يقول لك في عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم السماء فيها ضلمة في نور على طول صبح على طول يبقى ترنم على طول فالتوبة دي بس هي بتاعت اليومين دول مستكترها ليه خليها كلها كريا ليسون يا أخي وخلي قللويا براحتها للسماء انما انت مستعجل هللويا من غير كده لا يسوم مش هت مش هت مش هتكمل فيقول ايه صرفت وجهك عني صرت قلقا اليك يا رب اصرخ الى الهي اتضرع اي نفع في دمي لو هبطت للجحيم حس بقى انه ايه نازل تاني تحت ولسه في اول الكلام بيقول اصعبتني من الجحيم فقال له يا رب انت رجعت فيها وانت هتسيبني اروح الجحيم تاني بعد ما فادتني بعد ما دوقتني للثوب الابيض بعد ما حضنتني ارجع تاني اخيب الخيبه دي واقع هل يعترف لك التراب او يخبر بحقك هرجع تاني تراب بعد ما بقيت ابن لله ارجع تاني تراب انت يا ادم تراب عشان كده في بولس يقول كلمة جميلة يقول كما لبسنا صورة التراب سنلبس ايضا صورة السماوي فانت خلاص عديت التراب دي فلما بتحس ان ربنا رفع ايده وتقول انا هرجع تاني تراب بعد كل اللي عملته سمع الرب فرحمني اما على طول ايه لما كانه تاني راجع المنظر كانه الاب ده كان حاضن ابنه فالابن فرحان قوي وبعد شويه اطمن قوي وقال له خلاص نزلني نزله اول ما نزله بقى طين بقى في الدنيا خالص فصرخ تاني فربنا قال له ما انا قلت لك ورجع خده تاني وشال وحضنه تاني فاهمين ازاي سمع الرب فرحمني الرب صار لي عونا مزقت مسح حولت نوحي إلى فرح لي في العبرية إلى رقص لي ادي الرقص بتاع داود بقى فاهمين ازاي يعني يا سلام يا رب على حضنك ده بيحول التوبة إلى فرح ورقص يبقى أنت عليك تصرخ وهو عليه فرح فاهمين حولت مزقت مسحي المسوح بقى هو بقى الحتة الجسد بقى هو المسوح علامة التوبة علامة الحزن ومنطقتني سرورا اللي هي ثياب الخلاص لبستني ثوب الخلاص تاني لكي يرتل لك مجدي أو لكي تترنم لك روحي ولا يحزن قلبي يعني إيه أيوة يا رب خليني كده على طول عشان أعرف أرنم وأسبح وما ارجعش أتكبس تاني ولا أحزنش تاني أو لكي تترنم لك, لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك يعني يا سلام على الحالة دي يا رب هو ده السماء أنا موافق يا ريت على كده على طول إلى الأبد أعترف لك أو أحمدك يعني إذا كانت السماء هي حضن إلهي دائم أنا مش عايز أطلع منه أبدا ويا ريتها من دلوقتي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين